السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم بكل ما يحب ويرضى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا وعقولنا إليه أخذ الكرام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذه المجالس بركة العلم النافع والعمل الصالح ويسترنا بستره الجميل ويزيننا وإياكم بزينة الإيمان ويسترنا ويثبتنا على الإيمان والإحسان والإسلام حتى نلقاه ما زال حديثنا حول صناعة نبينا صلى الله عليه وسلم الجيل الذي صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم الجيل الذي جعل الله هداية من بعدهم مرتبطة بالإيمان بمثل هؤلاء وهداية هؤلاء فقال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لو لم يكن في الصحابة ثناء ومدح إلا هذه الآية لكفاهم الله فخرا وشرفا أن ربط وجعل معيار الهداية والاهتداء أن من يأتي بعدهم يكون مثلهم فنسأل الله أن يشرفنا بشرف الاقتداء والاهتداء وأن نتأسى بهم وبنبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن هداية الله لنبينا بأنه اصطفاه واختاره لتربية هؤلاء كما أن الله اختار واصطفى الصحابة رضي الله عنهم لما اختار نبينا صلى الله عليه وسلم لتربيتهم وأيضا قد أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأتقياء الأنقياء الأولياء حديثنا عن رجل كان النبي يفديه بأبيه وأمه هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب الذين هداهم الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهم الله بالاستعمال بطل القصة فتى من أكرم فتيان مكة نسبا وأعزهم أما وأبا هذا الفتى هو سعد بن أبي وقاص فهنيئا له ولنا هنيئا له أن الله اختاره ليكون خال رسول الله وهنيئا لنا أن الله اختارنا لنتكلم عنه كان سعد حين أشرق نور النبوة في مكة شابا ريان الشباب غض الإهاب رقيق العاطفة كثير البر بوالديه شديد الحب لأمه خاصة كان هو شاب آه والشاب ده كان يعني في مقتبل عمره لما أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان سعد ليس كباقي الشباب فسعد كان يستقبل ربيعه السابع عشر نتكلم في شاب تقريبا في أولى تانية ثانوي كان يضم بين برديه كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ يعني كان مش مجرد ان هو شاب وخلاص لا كان صاحب عقل وحكيم واختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الرزانة تربية الكبار وده مهم جدا يا جماعة أفضل شيء يحتاجه ابنك ألا يحتاجك من الحاجات الجميلة أوي إنك تربي ولدك على أنه لا يحتاجك وأن تترك فيه خير من أن تترك له اتركوا في أولادكم أكثر ما تتركون لأولادكم ربي إنشاء إنسانا مسؤولا المعنى ده مهم إنك تربي ابنك تربية نفيسة هذه التربية سوية حتى يتزن بين فهمه لكبد الحياة كتير من الشباب عندهم هشاشة نفسية وبعضهم عنده تصور غير موجود إلا في ذهنه وكثير من الشباب خاصة تحت 23 سنة معظم مشاكلهم اللي بتقابلني في استشارتهم ونقاشاتي معاهم سواء أولاد أو بنات معظمها نابع من عدم تصور الحياة حق التصور عنده مشكلة في تصوره عن الحياة فاهم الحياة غلط مش فاهمها صح وكثير من الآباء يعني أحيانا يكون مساهم بصورة أو أخرى في هذا الأمر يظل ييسر عليه الحياة جدا وهو يكون مسؤول عن كل حاجة في حياته من تيسير الطعام والشراب والثياب وكل حاجة هم هم المسؤولين عنها بحجة إن هم شباب صغير وهي لسه أمورة صغيرة صغننة فتيجي الصغننة ديت يكون عندها 19 سنة ولا تحسن أبجديات وبديهيات الأنثى الواعية لماذا؟ لأن خلف هذه الفتاة أم لم تستشعر المسؤولية الحقيقية خلف هذا الأمر أسرة لم تدرك معنى أن تربي أولادها تربية على إن هم يفهموا كبد الحياة كتير من حضراتكم اللي اتجوز من الأخوات اللي اتجوزوا والأمهات اتصدمت بعد الزواج إيه ده؟ من أنا؟ ولماذا أنا هنا؟ وما المطلوب مني؟ وتكليا وتكليا وتكلى أميا ما لي أراكم تنظرون إلي هكذا فتلاقيها هي حاسة إن في حاجة غريبة أوي هي حماتي ليه بتقول لي كده هي خالتي ليه كانت منتظرة كذا هو ليه زوجي متضايق هو ليه هو ليه هو ليه وهي حاسة وعارفة إن أبجديات الحياة لم تتربى عليها فهي فاكرة إن الزواج فاكرة إن الزواج هينجح بإيه؟ إن هي معاها شهادة في البرمجة ما شاء الله عليك كش هو بقى كده دلوقتي بيته نجح جدا إن حضرتك معاكي حاجة في الإيه؟ في الشهادات ديت فتصطدم بقى على فكرة أنت متجوز دكتورة نيرة عارف الدكتورة نيرة دي بتنور البيت يا دكتورة نيرة الله يكرمك عاوزين نفطر والدكتورة نيرة افتكرت إن الحياة هتمشي بمجرد إن هي داخلة بالشهادة وإن هي مجرد إن باباها يعني علمها قيادة السيارة بدري وخلاها إن هي تحصل على الحاجات دي بدري فنسأل الله العفو والعافية علموهم علموهم من كتاب الحياة هذا الكتاب هو من تأليفك أنت لابد أن تدرك هذا الأمر جيدا لأنك في حاجات لن يتعلمها من الجامعات لابد من هناك أن تعد أولادك للحياة الحقيقية الواقعية لا الحياة التي تتصورها في عقلك وفقط الحياة اللي مش موجودة إلا في العقول المراهقة عارفين الشاب المراهق دايما بيكون حاسبها في الغالب بورقة وقلم صح بيكون حاسبها بورقة وقلم في الغالب صح يقول لك هو بين القاهرة وبين الإسكندرية 180 كيلو اه وأنا هركب السيارة بتاعتي وهمشي بسرعة 120 يبقى أنا هوصل تقريبا في ساعة ونص ديت بورقة وقلم كده وحسبة جميل أما يجي ينزل للواقع مرحبا بك أنت في مصر الجميلة فيبدأ يدرك إن الطريق وإن الحياة وإن في توك توك معدي وإن في كوبري متعطل وإن في مش عارف إيه وفي إيه وفي إيه إيه اللي يحصل فيدرك ميزة اللي يكون سابق المراهق هو سابقه بإيه؟ ان هو مدرك الفجوه بين النظريه وبين الواقع كويس أوي ودي مهمه أوي الشباب لو ربنا رزقه انسان اكبر منه عاقل واعي لان ليس كل من هو اكبر منك واعي وعاقل والتجربه عم نقول ان فلان ده عنده تجربه او فلان ده عنده خبره الخبره هو تكرار الفعل بالطريقه صحيحه لأن في واحد ممكن يكون مدرس بقاله 20 سنة بس بيدرس غلط فده ما عندوش خبرة عنده خبرة في الغلط ففي أمهات وفي آباء عندهم آه خبرة بس في الخطأ فالخبرة هي تكرار الفعل بطريقة صحيحة ده اللي نقدر نقول عليه عنده خبرة عشان كده في ناس بيبقى عندها خبرة سنة أفضل بكتير من واحد عنده خبرة عشر سنين لأن العشر سنين بيطبق غلط فأرجع وأقول إن ربنا لو رزقك إنسان أكبر منك عنده خبرة حقيقية بيوفر عليك سنوات ضوئية بيوفر عليك سنة سنوات ضوئية وذلك هنيئا لك إن وفقك الله لأخت تدرك الواقع جيدا وواعية وعاقلة ومن قلة توفيق الله بك أن تبتلي بفتاة أو أخت ظاهرها إنسية وباطنها جنية ظاهرها إنها ناصحة أمينة وفاهمة ودارسة في الاستشارات واخدة مش عارف دورتين فين وبتاع إيه وهي ممن عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها وتكون عشان كده مهم أوي إن أهل الاستشارة يدركنا ويدركوا إنك ممكن تخشي في اللعن وأنت لا تدري إن أنا بقالي فترة كده كل شوية واحد يقول لي ادعي لي يا شيخ الحمد لله بقى عندي مكتب استشاري ادعي لي يا شيخ أنا شغال في الكوتشنج النهاردة ما أحيانا في مهن مهنة من لا مهنة له آه اللي بيسأل على معنى خبب عكس حبب فإنسان فاضي فيعمل قاضي فمهنة الفاضيين فمهنة الفاضيين إن يبدأ إيه يشير فيدمر عشان كده ما تفرحيش بورقة وقلم ودبلومة خدتيها ولا شهادة هذه لن تعفيك غدا يوم القيامة وأنت بين يدي الله فمهم أوي إن احنا نربي أولادنا على فهم الحياة ومشاق الحياة وكبد الحياة النفوس النفوس الهلكة اللي عندها الهشاشة المدمرة الهشاشة اللي هي لوائح الثلج مهم أوي إن احنا ندرك إن أحد الأسباب الشديدة لتخريج هذا الجيل إن أنا صدرت لي حياة غير الحياة الحقيقية فاحنا مفهمينها ان الحياة جميلة وبابا بيقول لها لا ما تخافيش من اي حاجة و... ولا لا الحياة يا جماعة هي كبد يا جماعة ما تضحكوش على انفسكم مفيش راحة الا في الاخرة مفيش راحة الا في الاخرة احنا نازلين الدنيا اختبار يومين ثلاثة سنتين ثلاثة عشرين سنة تلاتين سنة وماشيين فالموضوع كله بسيط فهو- فلازم تدرك ان احنا في كبد وانت من اول ما اتولدت وانت بتعيط انت نزلت من بطن والدتك بتصرخ والدتك تبعد عنك تعيط حد يقرب منك تعيط فالحياة كلها هي كده فيها كبد عشان كده اللي يضحك عليك اللي يقول لك ايه الدنيا جميلة ومتقلقش وبتاع والكلام ده كله اه يخففها الرضا الرضا هو مسكن الجراح الرضا هو المشروب الايه الرسمي للباحثين عن السكينة بس أي حاجة تانية تتشعلق بيها هتدنك متوتر فهو الرضا هو السعادة وليست النعمة النعمة مش سعادة نفسها تتجوز وتقول أنا ربط حياتها كلها بالزواج طب اتجوزت فيها مشكلة برضه لسه في أزمة وتوتر نفسها تخلف برضه بعد ما خلفت نفسها كانت أمنية حياتها إن تتغير العربية أنا لو غيرت عربيتي حياتي هتتغير حياتي الدنيا كلها وبتاع والكلام ده كله في الآخر غيرت العربية وبعدين أنت ربطتي سعادتك بالنعمة مش ربطت سعادتك بالرضا تربطوها بالرضا تنجلي تربطوها بالنعمة تنطفي المعنى ده مهم أوي سعادتكم في الرضا فكبد الحياة موجود ستظل هتلاقي تعب في المذاكرة تعب في تحصيل الأسباب تعب إنك تقف على رجلك تعب إنك آه، آه، تحصل قوت يومك تعب في الحياة كلها حتى تعب في برك بوالديك انت مطالب انك تبر وال- والديك اه هم ليهم رؤيه وانت ليك رؤيه بتحاول بقدر الامكان انك ايه ما هو ده قدر من الاختبار ما انت في امتحان يا حبيب قلبي انت في التمرين اللي بتلعب كوره فيه ولا بتعمل جيم ولا بتاع في تعب في عرق في جهد في بذل ويقول لك لازم تعمل كذا وتشد كذا والعضله كذا في تعب حتى في اللعب حتى في اللعب ربنا يسترنا واياكم حتى الرقص الاخت اللي قاعده عمال ترقص دي غفر الله لنا ولها بتتعب حتى يقول لها يقول لهم ايه وفي استضافه النهارده ومعانا الراقصه المشهوره جدا تحكي لنا تجربه ايه لو سمحتي بس لو تحكي لنا ايه كفاحك في الحياه وتبدا بقى تقول لك لا ده انا بدات من الصفر بدات من الصفر يعني شفتوا بقى الصفر ما كانش فيه اي حركه هي بدات بقى من ايه من لا حركه وبدات تتعلم الحركات بتيجي ازاي وفاتحه ايه وفاتحه أو والدنيا ايه مشيت واتعلمت وتحكي ايه قصه كفاحها ودي فين في الرقص ماشي الشباب اللي بيشرب الحاجات المسكرات والكلام ده كله عنده قصة كفاح اللي بيكلم بنت بالليل من ورا أهله عندها عندها هي قصة كفاح وهو عنده قصة كفاح ليه بقى فهو سبحان الله آه، هديناه النجدين النجدين دي المكان المرتفع الطاعة فيها تعب والمعصية فيها تعب الحياة كده سبحان الله الناجح والفاشل بيتعبوا ف... فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا إياكم فكان سعد رضي الله عنه عنده رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ ليه؟ لأن وجد من يعلمه كبد الحياة ويعلمه الحياة الحقيقية لا الحياة الوردية اللي عايشين في الحياة الفاضلة وقاعدين يقرأوا كتاب الحياة الفاضلة والمدينة الفاضلة الله يعينك فلم يكن يرتاح إلى ما يتعلق به بذاته أصدقائه من ألوان اللهو بيصعب عليا كتير إن الشاب السبهللة اللي بيسميه عمر هكذا لا تكن سبهللة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة أمال أنت فين أنا في الببجي وأخواته فسبحان الله فتاة كده حياتك فين أنا والله الحمد لله عندي ثلاث شوارع بلف بيهم الشارع الأزرق والأصفر والأخضر بعد ما تتقلب بين الشوارع دول بقى خلاص تطلع من فيس تخش انستجرام تطلع من انستجرام تخش في الليل فلا شيء طب انت يا بنتي فين انا في اولى جامعه آه، انت بتعملي ايه في الحياه مفيش انا خلاص اتيت لا ادري لما والى اين ومن الذي اتى بي مش فاهمه اي حاجه اهو ما اديني محطوطه كده ويوم يوم عشان كده سبحان الله الحياه بلا معنى هو أسرع آه، مرض معدي أو مسرع للاكتئاب اللي عندهم اكتئاب وهو غياب المعنى لذلك المدرسة النفسية المشهورة العلاج بالمعنى من رحمة الله بال- بأهل الإسلام إن الحتة دي مش محتاجينها اللي بيتربوا على الإسلام الصحيح ده الإسلام الإيه اللي مكتوب في الكتاب أو الإسلام ال- التقليدي الإسلام الحقيقي إنك متربي من أول يوم على العيش للمعنى عايش بمعنى أنا عارف أنا جاي ليه ورايح فين فهو سبحان الله من البداية كان عنده وأرجو ربنا يسددني في يوم من الأيام أكلمكم عن مفهوم توحيد الهم من أول يوم إن هو اتربى على توحيد الهم ولذلك من الحاجات الجميلة أوي إنك تربوها على اتربوها لأنفسكم أولا ولكم ولأولادكم ثانيا هو فكرة توحيد الهم توحيد الهم ده يا جماعة يعني اللي بيو- بيعملها خلاص معاه المفتاح المصدر للسكينة أينما كان وأي زمان وأي مكان فخلاص ليه لأنه وحد الهم أتته الدنيا وهي راغمة وجعل الله غناه بين في قلبه خلاص غناه باستغناه غناه باستغناه باستغناه عن غير الله هو ده توحيد الهم بس ليه أدواته بقى هو كان موحد همه في الوقت ده بس على البناء الذاتي كان كل همه في ايه بقى بيعمل بيه ايه الهم بتاعه كان بري السهام قاعد بيعمل ايه بري السهام جميل قوي ان ربنا يرزقك انك تربي اولادك وتربي نفسك دايما ان الاعمال بتاعتك والوقت اللي انت بتشغل نفسك بيه حاجه تعود عليك بالخير دايما تبنيك دايما تبنيك فكان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه آه، كان مشغول بالموضوع دوت فمن هو صغير همه موحد للنفع ليه فكان صارف سعد بن ابي وقاص همه لبري السهام راجل مشغول بتعمل ايه يا سعد قاعد شغال بالسهام طيب شاب عنده 17 سنه مشغول بالموضوع دوت هيكون ايه المطلوب منه وبيعمل الحاجات ديت ليه وقاعد اصلاح القصي الاقواس قاعد يظبطها والتمرس بالرمايه فليه اللي بيعمل كده سعد رضي الله عنه سعد بن وقاص حس كده من البداية إن حياته بيعدها لأمر كبير وده من توفيق الله الكبير لك أن يوفقك ويعدك ولتصنع على عينه إنك تؤهل لتستعمل مؤهلات سعد رضي الله عنه عشان كده انتوا كل واحد منكم لازم يبقى مدرك أنا لو سهم في كنانة الإسلام يا ترى أنا سهم كبير يعني عارفين الصواريخ يقول لك الصاروخ ده عابر للقارات والصاروخ ده مدى 100 متر والصاروخ ده بيخترق آه، المكان مش عارف ال- لو في صلابة معينة وده بيخترق كذا وده بيخترق كذا صح؟ كان من باب التشبيه يعني خلي نفسك كأنك أنت صاروخ والمدفع اللي هيطلقك هو الإسلام فيا ترى الإسلام هيستعملك في إيه؟ فأنت لازم تبقى جاهز عشان الإسلام يستعملك ففي واحد مجهز نفسه إن هو عابر للقارات يتحط في مدفع الإسلام ينطلق في واحد تاني بيخرج بره الجاذبية في واحد وهكذا وديت بركة إنك تكون ليك نية إنك تقوي نفسك ودي بقى يا جماعة عاوزة نية خلازية لأن نادر من يقوي نفسه لله ولدين الله لأن ليها بريق الحاجات دي لها بريق اوعى اوعي سمعك هي اللي بتقولي شفت بقى يا ماما آه انا نفسي بقى اكمل في بطولة اليد عشان اكون قوية واكون اول واحدة محجبة خلاص وشرفت الاسلام في هذا الباب انا بقولك أكبر شيء هتعمليه خير للإسلام أن تتوقفي لأنك اليوم اللي هتظهري فيه وتحققي البطولة هو اليوم الذي سيؤتى الإسلام من قبلك في المحيط الذي حولك فبلاش تضحكوا على أنفسكم بلاش تحطوا الإسلام كوتنج عارفين الجماعة جماعة صيادلة معانا أكيد دلوقتي الجماعة صيادلة يقول لك إيه؟ يقول لك الدواء ده مر طب عاوزين نحببه في الطالب والمريض يبلعه ازاي؟ قال لك بس غلفه اعمل له coating كده جميل اديله حاجة حلوة اديله واحد فراولة فيديله واحد فراولة فأنت تاخده من هنا الفراولة تدوب ويبدأ المفعول يشتغل هو كذلك العلمانية ما ينفعش تتصدر كده فيها مضادة للدين اديله واحد coating ايه علاقة الدين بالاقتصاد ايه علاقة الدين بعلم الإدارة ايه علاقة الدين اديله واحد ايه كده صح هو نفس الكلام احيانا احنا نغلف نوايانا هي حابة الشهرة هي حابة تكون ليها بريق معين فاديله واحد كوتنج خدمة الإسلام والمسلمين اضحكي على مين اضحكي على الذي خلقك ويعلم ما بذات صدرك يا مسكينة إذا أردت أن تخدمي الإسلام فأنت تعلمي أول أول خدمة للإسلام إنك تعملها تلبسي الحجاب الصحيح البسي الحجاب الصحيح هل هذا الحجاب الذي أمرك به دينك زي واحد بيقول لي أنا شغال في يعني منظمة عالمية فبضطر أسلم على المديرة بتاعتنا وفي أحيانا حفلات وفي ومؤتمرات وبيحطوا الصور ديت على الصفحة وكده وأنا بسلم بإيدي وبتاع والكلام ده وأنا عارف حديث منع وكده وهي متبرية كده بس والله أنا بعمل الكلام ده من باب إن إحنا يعني برضو إيه عشان أنصر الإسلام قلت لأ إما أنت بتضحك على نفسك أو إنك جاهل تنصر الإسلام بالإسلام مش بفهمك للإسلام أنا كنت ناوي أنصر الدين من باب السكواش ولا السباحة يا راجل يا طيب أنا بتعلم فروسية عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها وعمر قال علموا أولادكم فروسية يا راجل يا راجل يا طيب يعني عمر قال علموهم فروسية ومش تخلوهم يصلوا في الجامع عمر قال علموهم فروسية وعادي صلاة الفجر سيبوكوا منها أهم حاجة إن هو يكون بطل هناك عمر قال علموهم الرماية رضي الله عنه ولا بأس بترك القرآن يا راجل يا طيب يعني هو حرام يا شيخ لا حلال العب عادي بس ما تضحكش على نفسك انت بتلعب انت بتلعب فخليك بتلعب فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لم يكن يطمئن الى ما وجد عليه قومه من فساد العقيده وسوء الحال حتى لكانه كان ينتظر ان تمتد اليهم يد قويه حازمه حانيه يا سلام لتنتشل هؤلاء مما يتخبطوا فيه من الظلمات جميل الفطرة السليمة السوية تستطيع أن هي تحلل المشاكل والبحث عن الحلول الصادق احفظوا الجملة دي كويس يا شباب ويا فتيات خاصة يا أهل المكس الناس اللي قاعدة في بيئة تعج بالمخالفات الظاهرة احفظوا هذه الجملة جيدا أن الصادق يجد في قلبه عدم قبول للباطل الصادق متضايق من الوضع ده فاصل من الوضع ده ولا يفرح ملء شدقيه في الاماكن التي يعصى فيها من يحب يعني انت دلوقتي لو في مطعم المطعم ده اول ما بتخشه بتلاقي فيه ترابيزة على يمينك قاعدة بتتريق على الست الوالدة والترابيزة اللي في آخر ديت قاعدين جايبين صورتها ومركبينها على منظر مش كويس أوي والترابيزة اللي تحت قاعدين يقولوا عليها نكت والكلام ده هتعمل ايه تقول والله بقى انا جعان وبتاع خلينا ايه انا ماليش دعوه خلاص منهم لله وحسابهم عند ربنا خلينا ناكل لو سمحت هنا واحد مشوي الله يكرمك هتكمل كده هتكمل في المكان ده مش هتكمل هقوم اضربهم افرض انت مش قادر وهم اقوى منك هتكمل وتقول عشان مش هينفع اضربهم واتخانق معاهم هتمشي يا راجل يعني انت هتمشي لما انت بتدخل في اماكن تبقى قدامك ناس شبه مش لابسه وتعصي الاله امام عينك واحد ماسك بيشرب السجاير وقاعد امال ينفخ فيها والتالت قاعد مشغل الموسيقى ومعليها والخامس فاتح لك الشاشه قد كده جايب لك مناظر لا يليق بك كمسلم ان تنظر اليها ملء عينيك ثم تبتسم بملء شدقيك فما الذي أجلسك ها هنا إلا غفلة عن الودود الذي تحب فلا بد أن يرى من قلبك في فرق بين في فرق بين إن أنا ماشي في الشارع فالكلام ده أنا اتوجدت فيه اضطرارا وفي وقت أنا رايح ليه اختيارا ده أنا بختار المطعم وأقول له لو سمحت تعالى هنا ومش عارف إيه لا وإيه بقى منتقبات يا حلاوة ما الذي أتى بك إلى هنا انتوا هتحرموا كمان علينا المطاعم يا جماعة مش حرمنا أنا بقول لو انتوا لقيتوا مطاعم منضبطة شرعا أنا جاي معاكم بس طبعا مش في نفس المكان يعني فعادي يعني لكن شوفوا بقى يا جماعة الحاجات دي كلها كل واحد أنا بقول لأخ كان في مكان يعني فبيقول لي يقول لي فيها و و و ومش عارف إيه والكلام ده أنا قلت له سؤال واحد قلت له بص أسألك سؤال ودعك أنت دايما هذا السؤال اجعله بينك وبين نفسك الأماكن الذي وجدت فيه فيها اضطرارا لا دخل لي بها الآن لا أتكلم عنها لكن أنا رايح أخط... أنا مختار المطعم المكان اللي حضرتك رايحه ده ده اختياري اسأل نفسك سؤال إذا قبضت في هذا المكان أترى هذا من مؤشرات حسن الختام أم غير الختام غير هذا الأمر؟ يعني أنا دلوقتي لو قبضت في مطعم مشغل مهرجان وشاشة قد نص أوضتي ومناظر في الآخر صعبة جدا وأمهات لو كانت لديها تعظيم لشريعة الله ما أتت ببنتها هكذا معها ورجل لو كانت لديه جرامات من الغيرة ما ألبس زوجته هكذا جرام غيرة هذا البيئة إنك تيجي باختيارك فيها طب وهتعمل إيه يا شيخ أنا نفسي آكل يعني حرام عليك حرام عليك اتق الله والله أنت لو شفت اكل والدتي والله لا تيجي معانا الاماكن دي اتقي الله بلاش يعني توجعنا بالكلام ده يا سيدي كل عادي جدا اطلب الاكل يجي لك بره في اي مكان لا تجعل اكله اغلى من دينك بلاش تخلي الاكل وطعم, وطعم الاكل واحيانا انت بتبقى عارف انك مش رايح عشان الاكل انت رايح عشان مجرد صوره تاخدها وترميها على الايه يشعر بالسعادة كأنك شعرت بالسعادة في مكان يعصى فيه الإله أنا عارف إنك المعنى ده أنت مش بتستحضره لكن لو انتبهت ليه واستحضرت هذا الأمر ستجد الموضوع محتاج وقفة حقيقية عيب إنك تقول لي أنا لو حد اتكلم على والدتي ولا خالف أوامرها في مكان أنا ما أقدرش أقعد فيه والأمر يكون هين على دينك كان أحد السلف يقول وددت لو اهتممتم بدينكم كما تهتمون بحذائكم وانت خارج مشغول قوي بتنظيف حذائك تهتم بحذائك وما ينفعش تمشي كده بحذاء متبهدل والكلام ده فشوف الدرجة قال لك ايه اهتم بيه زي ما بتهتم بجزمتك وهو طبعا بيتكلم مع ناس بينهم بينهم غربة فسعد رضي الله عنه بيعلمنا ان هو شاب صغير عنده أنفة صادق عنده صدق فالصدق بتاعه نافر من الحياة مش مطمئن لفساد العقيدة اللي موجود وسوء الحال اللي هو شايفه في مكة وبرضه من الحاجات الجميلة قوي إنك تربي ابنك على التفكير النقدي إن يكون دايما بيشغل عقله عقلية التساؤل إن هو شايف مش أب... ده من احترام العقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد رضي الله عنه زيد شاب صغير يقول له يا زيد تعلم لغة يهود تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي فشوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ايه يقول للشاب اللغة دي ده معناه ايه معناه ان ده شاب ناضج جدا امام النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم التقط فيه الذكاء اللساني وان ده يبقى اول واحد يمكن شبه يعني هيدخل بما يعادل كلية الألسن بعد كده فالنبي عارف مهاراته واستثمرها ووجهها وهو لسه شاب صغير طب هو هيتعلم لغة يهود من مين يعني من مصعب بن عمير هيتعلمها من مين يعني من أبو بكر الصديق ولا هيتعلمها من برضه ناس يهود فسبحان الله ويروح لليهود ويتعلم لغة اليهود فلما يتعلم من لغة اليهود و... وتعلم اللغة في 14 يوم ويعني وقيل نتعلم معاها السريانية وكذا لغة زي ما ابن حجر بيقول في أقل من شهر يا سلام إيه الجمال ده أنا كل عم أذكر هذا الكلام على قد ما بيبهرني التربية الرائعة العجيبة العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم والتقاطه والثقة ومساحة الحرية اللي يعطيها لزيد والعمق ده وهو لسه شاب صغير ويدخله في الأماكن ديت ويديله مساحة الاحتكاك بأناس مخالفين وهو خايف عليهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن الشاب ده متربي تربية عنده الفلترة عالية والتفكير النقدي عالي, عالي. فعالم كويس قوي إن ده عنده الفلترة معاه الشيء اللي إيه اللي بيفلتر بس الحاجة اللي بتعجبني برضه على قد همة وقوة وسرعة نباهة زيد عز زيد زيد ده يا جماعة راجل بيفتخر قوي وعزيزة عارفين ليه؟ زيد ده ما جاش بقى قال له يا رسول الله ولاد الذين دول حاجة يعني بهار بهار يا رسول الله رسول الله ده عاملين كورس مكثف قوي إن يتعلم اللغة في 14 يوم ناس مجرمة بس السناتر لأ السناتر بقى فيها كراسي ملهاش حل بس يا رسول الله بقى لو تدخل بقى وايه جايبين واحد واحد يا رسول الله واحد بيدي والتاني ايه بيتحدث معاك عشان تتقنها مش عارف ايه معلش يعني مش زي عندنا كده ابو عبيده بيعمل لا لا لا وضع مختلف تماما الدنيا تروح بقى هناك وبعدين احيانا بيعملوا فتره كده في, في آه دي دقات نقص سبحان الله العقلية الهدهدية ديت احنا عاوزينها يا جماعة عقلية الهدهد الهدهد شاف حضارة ملهاش حل صح؟ هدهد بيقول له وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء حاجة عجيبة ولها عرش عظيم قول لي يا هدهد يا اللي شفت الكلام ده ولا انبهرت ولا فكرت فيه ولا شغلني ولا كنت نفسي اقول لها معلش ممكن اخد بس يعني صوره كده صغننه وبتاع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم ده راجل شاف يا جماعه هو شاف حاجتين شاف حاجتين نقل الحاجتين وبعدين نقل تحليله هو خد لقطه من المشهد خد صوره صوره بتقول ايه ان لها عرش عظيم ده نقل لكن لا تعالوا بقى عشان انا شفت حاجه تانية خالص وجدتها عشان كده يا جماعه تلاقيه يسافر امريكا يسافر كندا يسافر استراليا يحضر لي كورس مش عارف في جامعه ايه اهم حاجه لازم تبقى ايه مش عربيه عشان ما هيفتخر ازاي ويخلي العرق الذي بين عينيك ينتفخ ويخلي ولازم تهابه عشان كل شويه يخبط لك حرفين ثلاثه كده بلغه بقى صينيه هنديه فيزيائيه كيميائيه انجليزيه المهم لازم تهابه فيعمل لك ايه؟ فيجي منبهر بايه؟ بحضاره الاسمنت لا بحضاره الانسان. الاسلام بدا بالانسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد. فهو جه قال وجدتها وقومها في حد عم بيجي يا جماعه من الصين يقول لك يا اخي والله يا اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام. في حد بيروح روسيا ولا بيروح المانيا يجي يقول لك لا لا لا اللهم لك الحمد اني مسلم تقول له انت شفت ايه ايه اللي انت شفته هناك شفت الكفار احكي لي شفت لا لا لا شفت يعني ايه انسان غير مكرم وانا في المانيا انا شفت انسان غير مكرم يا عم الحاج الله يعزك انا بقول لك انت شفت ايه تقول لي شفت انسان غير مكرم اه اخوك بيقول حاجه تانية خالص بيقول ده شاف وشاف وشاف وشاف يقول لك وهو راكب الطائره كده يشوف هولندا كده ويشوف الاشجار كانها حته سجاده اه انا رايت هذا ولكن ما قيمه السجاده وقد بال عليها الانسان وقاء عليها اعمل بيها ايه لان حضاره لم يخلق مثلها في البلاد اخذت بصوت عذاب اعمل ايه انا بالحضاره دي ولعل سبحان الله لعل من احد اسرار عدم اكتشاف الى الان حاجات كتير في حضارات السابقين زي الفراعنه احد الاسباب التي يربينا الله سبحانه وتعالى يقول لك ايه شوفوا العلم وصلهم لايه اللي انت لغايه دلوقتي مش عارف تفهمهم انت مش قادر تدرك الناس ديت عملت الحاجات دي كلها ازاي والتحنيط والفيلم الهندي ده كله انت مش قادر تفهمه كويس مش قادر تستوعب المقالات دي كلها ومع هذا ما الذي حدث ضاعت حضارتهم وأخذهم الله بصوت عذاب ليس لهذا أي قيمة كل هذا دنيء مهم أوي أنت كمسلم تدرك كويس أوي يا جماعة لا تطفئوا شعلة الغاية بطريق الوسيلة بلاش يكون معاك معاك النهر ونهر قدامك نهر عذب واحد قدامه نهر زي زمزم بيجري من تحته قاعد بقى يلطم لان مش معاه الكأس الذي يشرب به ما تشوف يا اخي عندهم كوبايات بلاستيك وكوبايات فخار وعنده شفشق وعنده مش عارف ايه وعنده ايه واحنا لسه بنمد ايدينا وبناخد بايدينا الميه حاجه صعبه خالص يا مسكين هل معنى هذا انا اقول لا تاخذوا الوسيله وروح اصنعوا كوب بس خلي بالك انك بتصنع كوب حتى تشرب من هذا النهر ان بعض الناس وهو بيتكلم على الكوب والكاس كأنه يكلمك عن أنهار أخرى وشهد آخر الكلام ده مهم يا جماعة والله أعتقد يعني أنه من فهمه استراح وأراح خير فيه دخن أم دخن فيه خير أم دخن لا خير فيه أحيانا بعض الناس بيتعامل بعقلية الكمال يدخل على أولاده خير فيه دخن فيتعامل مع إيه؟ لا يرى إلا الدخن فإذا تكلمت من هذا المنظار من ينظر من هذا الثقب لن يرى الخير سبحان الله وأحيانا أجمل ما فيك الثقب الذي ابتليت به أجمل ما فيك الثقب الذي فيك شوفوا سفينة الخضر سفينة المساكين هذه السفينة هي خير بس فيها عطل هذا العطل أجمل ما فيها ليه؟ لأن هو ده اللي هينجيك هو ده اللي كان فعلا سبب النجاة معنى كده اللي احنا نخرم السفن بتاعتنا لا بس تتعامل معاها ان هو ثقب وخلاص ثقب اشتغل عليه ثقب واشتغل عليه سفينه جميله اه حاول ايه تحاول تشتغل عليها لان العقليه ال- ال- الكمال دي مدمره احيانا عارفين ال- ال- الحاجه اللي بتبقى في الش- في الوش كده يقول لك دي في وشه فيه حسنه تلاقي كده مثلا بعض الولاد والبنات تلاقي فيه حسنه كده على اليمين على الشمال عند الخد فوق كده احيانا اصلا تشوف الو- الولاد والبنات يشوفوا البنات طبعا تقول لك ايه الله جميله في حسنه في شامه في وشها صح هي بتكون جميله لكن لو جبت العدسه المكبره ورحت داخل عليها ماذا سترى سترى سواد في سواد سترى سواد في سواد فكتلة الجمال صارت كتلة سواد لماذا؟ لأنك لم تنظر إلا من هذا الثقب ثقب الدخن وذلك اضربوا بيد من حديد الذين دائما عندما يتكلمون يتكلمون عن السواد وعن النقد لا يا جماعة لن تستطيع أن تبني إلا إذا كنت شخصية فعلا تلتقط الخير وتعرف خير الخيرين وتعرف شر الشرين وتعرف الخير الذي فيه دخن من الخير من الدخن الذي فيه خير المعاني دي مهمة أوي إنك أنت النهاردة لو حبيت تاخد كل حاجة فوق حتى ديت على المستوى الشخصي القصد القصد تبلغه أهم حاجة يكون لديك فعلا أخذ بالأسباب وإنك تلج الباب من الأبواب الصحيحة تلج الأمر من أبوابه وإنك تاخد بالأسباب كان سعد قاعد يفكر ويبص كده على قومه يقول يا ريت نفسي في ايد كده تكون قوية حازمة حانية تنتشل هؤلاء وهو في القصة دي قاعد يفكر في الإنسانية وكيف يكرمها رب البرية إذا باليد الحانية البانية تظهر من جديد الأول فا- فاتني اللي أنا أكمل الآية عشان ما كنتش قطعتها الآية في الهدهد لما قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم والله يا جماعة الهدهد ده من جمال كلامه ربنا قال لك اسجد هنا في سجود هنا سجود تلاوة الكلام ده ما ينفعش يعدي لازم تسجد اسجد سجود الافتخار وخلي عينك هكذا شوفوا الصحابة هم داخلين على أكابر مجرميها في فارس والروم شوفوا رستم وداخل عليه ربعي والمغيرة الناس يا جماعة إن الله ابتعثنا لنخرج العباد انت جاي بتقول لي نمارك مصفوفة وحاططها لي وقاعد تزينها لي وبتاع الكلام ده كله جايب لي سجاد وبتاع أنا مش شايف الكلام ده أنا لا أرى إلا كفرك ولا أرى أن الله لم يكرمك ولا أرى إلا أن الله انتشلني مما أنت فيه فسعد رضي الله عنه قاعد يفكر فإذا اليد كانت يد من؟ من اليد الحانية البانية؟ ودي سبحان الله مفهوم ده مهم أوي، أنت كوالدة كمعلمة لازم إيدك تكون حازمة حانية بانية ودي منهجية في الحزم وفي البناء وفي الحنية أول ما ظهر فما أسرع أن استجاب سعد رضي الله عنه لدعوة الهدى والحق حتى كان ثالث ثلاثة أسلموا من الرجال أو رابع أربعة ولذلك كان كتير بيفتخر بيقول إيه لقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام يا سلام يا سلام على الجمال يقول أنا دنيتني سبعة أيام أسبوع وإني لثلث الإسلام ايه الجمال ده يا جماعه عارفين يعني إيه الكلام ده يعني الاسلام دايره تورته كده قسمها ثلاثه في تلت هو بيقول انا كنت انا بس انا والنبي وايه وقيل بقى أبو بكر وقيل خديجة لأن طبعا كان في البداية في خفاء فهو ما كانش يعرف إن هو مثلا رابع أو خامس لكن عموما يعني أنتم فاهمين يعني إيه العمود الأول يعني خلينا نقول إن هو كان خم كان الخمس عارفين يعني الخمس الإسلام دلوقتي برضه قسموا دايرة قسموا خم إيه تلات تلات تلات كده هو تلت منهم أنتم مدركين فكرة كرة التلج في الأجر جميل يا جماعة إنك تكون عبد الأول جميل إنك تكوني أمة الأول تكوني أمة الأمة السابقة العبد السابق أينما طلبك الإسلام كنت أول الداخلين كلما نودي يا خيل الله اركبي كنت أنت ممن ركبت كن من الأوائل فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأوائل أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأوائل في اتنين يا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الاتنين دول كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنين دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين دول خرجوا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثنين دول خرجوا من كثير من أموالهم ده جاهد مع النبي وده جاهد مع النبي وده خرج من ماله وده خرج من ماله والرب لا يساوي بينهم فما السر تنبيك صورة الحديد عن السر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا الله الله الله, الله. يعني اتنين ده قاتل وده قاتل وده أنفق وده أنفق القرآن بيقول لك إيه؟ أنت عاوز الله المتصف بالعدل المطلق يساوي بين الاتنين؟ لا أنت بتهزر. أنت بتهزر. لا اديني مثال معاصر عشان أفهم الله يكرمك. عاوز تفهم مثال معاصر؟ آه. هل البذل وتعليم الناس القرآن أو البذل فيه للدعوة والخيرات في وقت الانحصار زي وقت الانتشار يعني مفيش دروس مفيش مساجد مفيش قنوات إعلامية مفيش مفيش مفيش وانت في الوقت اللي هو اللي فيه الهدوء ده أنت تنفق من وقتك ومالك والكلام ده يجي بكرة طلع البدر علينا بدل القناة عشرة وبدل المساجد في الحي مساجد ومعسكرات ومش عارف ايه والكلام ده كله تيجي تقول ايه انت تقول الله اكبر وانت نازل بقى ايه بنص مليون انفاق واوقات والكلام ده كله حنانيك يا جماعة في ناس دخلت وسبقت قبلك بخمسين ألف سنة اه طبعا لكن ايه طب في ناس سبقت لا يستوي من أنفق اللي ينفق والاتنين أنفقوا والاتنين ليهم نوايا نصرة الإسلام ومع رسول الله بس في واحد هنا واحد هنا يا جماعة أنت في الصحراء حضرتك في الصحراء وعطشان وهتموت من العطش وانت وولادك راكبين العربية مش معاكم حد وبعدين فوجئت ان في واحد معاه مية سخنة مية سخنة وفيها عكارة انت كنت هتموت فاداك الاتنين لتر فيهم العكارة دول ومية متطربة كده وبعدين قابلك الراجل ده قابلك بعد كده في اسكندرية سان ستيفانو وقال لك تلات أربع عشر أيام أنت هتاخد جناح كامل على البحر وكل يوم يطلع لك بقى كيوي باللبن فراوله بال مش عارف ايه افوكاتو بالعسل كل يوم بيطلع لك عصير هل كل ما فعل يساوي شربة الماء الذي أخذتها في الصحراء كل ده اللي أنت بتعمله ليه يساوي الماء الذي أسقاك في الصحراء لا هو كده برضه يا جماعة وقفتك مع الدعوة في وقت السهام كثيرة حولها غير في وقت الكل يصفق ولذلك أحد المرجحات التي جعل الكثير من أهل العلم يرجح لماذا خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها قال له قالوا لأن خديجة كانت إذا صارت إذا سارت في الطريق قالت قالوا عنها زوجة الصابئ الصابئ وأما عائشة كانوا يقولون أفسحوا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهمين الملمح ده كانت خديجة إذا مشت في الطريق يقولون زوجة الصابئ الصابئ وأما عائشة كانت إذا صارت في الطريق قالوا أفسحوا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده يا جماعة لأ خديجة تحملت كتير ففي معاني نفيسة لازم ندركها كويس فكان سعد رضي الله عنه بيعلمنا إن أنا شاب منافس شاب أسد شاب عبد الأول اسمي سعد بن أبي وقاص واسمي في التزكية عبد الأول سبحان الله تلاقيه على طول مسابق للخيرات النهاردة الشاب بيكون في الثانوية العامة عادي جدا وقت التمرين مقدس عادي جدا وقت الدروس والسناتر أشد تقديسا تيجي تقول له في معسكر أو في رحلة أو في لقاء كل شهر نقعد يوم مع بعض أو كل 40 يوم نقعد مع بعض مامته تقول كتير يا عم الشيخ وباباه يقول كتير يا عم الشيخ والولد يقول كتير يا عم الشيخ هو مش كتير يا جماعة ولا حاجة هو اللي كل اللي في الموضوع بل تؤثرون الحياة الدنيا الشيخ اللي راح لولد وبيلعب بلاي ستيشن في صالة وقاعد أمال إيه هيلعب كده والعشاء أذنت فمعدي عليه فشافه كده فحط إيده عليه قال له يلا يا حبيبي مش هنصلي بقى العشاء قال له حاضر يا عم الشيخ هو الآخرة الدنيا طارت قال له لا يا حبيبي الآخرة اللي طارت الآخرة بتمشي الدنيا واقفة هي الدنيا تروح فين يعني لكن وقت الآخرة اللي بيطير فسبحان الله أعلموا أوقاتكم أن الأوقات المتعلقة بفلاحهم لا تقدر بكل ما تملكون الأوقات المتعلقة بفلاحهم الأم التي لا تقدس عند ابنها صلاة الفجر في المسجد ولا تجعل هذا الأمر أعلى وأجل من وقت التمرين أو وقت الدرس فهي تربي جيلا لن يشرفها قبل الرحيل فتعيد مرة أخرى إعادة البوصلة أنت مسؤولة وستقفي بين يدي الله كلكم راع وكلكم مسؤول حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة تخيلي أنك الآن واقفة بين يدي الله الله سبحانه وتعالى وتخيلي أن هذا السؤال تسأليه لماذا أولادك نجحوا في كل شيء إلا في الصلوات في المسجد نجحوا في كل شيء ونطقوا كل الحروف ولم ينطقوا كلامي ولم يترنموا بكلامي ماذا أنت صانعة وماذا أنت قائلة أتقولي ما كنت ترنمي وتترنمي به في الدنيا وتقولين كنت أعدهم يا رب لنصرة دينك فعلت هذا لنصرة الدين أي دين كنت تنصرين تدينك أنت أو فهمك للدين أم للدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم دين مين اللي أنت كنت بتنصريه بقى ألا فاتقوا الله الله الله في أولادكم الله الله في أولادكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا الوضع حقيقة مش هزار الموضوع جنة ونار الله سبحانه وتعالى يخبرنا إن النار بكرة فيها ناس هتخشها الوقود بتاعها ناس فبيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا لئلا يكون غدا ابنك من وقود النار فاتقوا الله واتقوا الله في أولادكم وابذلوا ما يشرفكم غدا أمام الله وأمام نبيه صلى الله عليه وسلم عندما يرى أولادكم من هؤلاء هؤلاء يا رسول الله دول أولادي أنا علمتهم حب الصحابة وخليتهم يحبوا الشيخين أبا بكر وعمر وخليتهم يعتزوا بمصعب بن عمير وافتخروا بالإسلام وتراثه هؤلاء هم أولادي يا رسول الله حفظوا كتاب, كتاب الله وحفظوا سنتك واجتهدت إن أولادي يكونوا كالصحابة وبناتي كزوجاتك دول أولادي يا رسول أنا اجتهدت وفقت في أشياء ولم أوفق في أشياء لكن أنا بذلت كل البذل لكن أن نري الله غدا أن نجل أموالنا وأوقاتنا كانت لدنيانا فإذا أي من المستهدف بهذا العتاب بل تؤثرون الحياة الدنيا تحبون العاجلة إذا هذا العتاب كان لمن طيب الله أوقاتكم وأقر الله أعينكم بأولادكم وجعلكم من عباد الرحمن الذين لم ينشغلوا حتى بالقيام أن يدعو الرحمن هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فقبل أن يدعوا للأمة دعوا للأسرة دعوا لأسرتهم لأن الأسرة هي عبارة عن إيه؟ الأمة عبارة عن إيه؟ ما هي عبارة عن أسرتي وأسرتك فقبل ما تدعي للأمة ادعي للبيت بتاعك إن ربنا يجعلهم قرة أعين وبعد كده تكونوا للمتقين إماما فنسأل الله أن يرزقكم من بركات هذا الدعاء ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام وجزاكم الله خيرا